أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس وبالتحديد في بشارة متى إصحاح 28 الآيات من 1 ل 20 والإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل والآيات من 1 ل 12 في الحلقات اللي فاتت سمعنا سلسلة من القصص الدرامية عن حياة يسوع المسيح ابن الله اللي أرسله علشان يكون مخلص العالم القصص دي كانت مستوحاة من أحداث وأمثال ودروس علمها يسوع للناس في فترة خدمته هنا على الأرض وكمان من ناس حياتهم اتغيرت بسبب يسوع وحياته وموته ودفنه وقيامته وصعوده للآب في السماء مش بس كده لكن كمان من نبوات اتكلمت عن يسوع وعن حياته وتعليمه قبل ميلاده بمئات السنين طبعا حاول اللي كتبوا الدراما انهم يدمجوا كلمة الله مع شوية من الخيال الدرامي بس علشان يوضحوا ازاي اثر يسوع في حياة الناس قصتنا النهاردة هتكون الأخيرة في المجموعة دي وهيحكيها لنا متى واحد من تلاميذ يسوع ال 12
اسمي متى فاكريني كنت زي زي اي حد تاني في العالم ده كان كل هدفي وطموحي ان اجمع اكبر كميه من الفلوس والاملاك وان اضمن مستقبلي ومستقبل عيالي ومشيت باصرار ونجاح في طريق تحقيق الحلم ده كانوا الرومان بيحتلوا بلدنا وكانوا بيفرضوا ضرائب كتيره على كل البلاد اللي بيحتلوها وكانت الضرائب دي هي سكتي وطريقي طريق السهل للغنى لما اشتغلت جامع ضرايب طبعا ده ما خلانيش محبوب وسط اهل بلدي خالص ويمكن العكس هو اللي حصل لكن كنت بفتخر اني مش في قسوة باقي اللي بيجمعوا الضرايب ما كنتش زيهم لكن فشلت كل الفلوس والاملاك انها تديني الشعور بالسعادة والرضا اللي كنت بدور عليها زي ما كنت متوقع لكن في يوم من الايام قابلت يسوع المسيح وتعاليمه فتحت باب السلام لنفسي التعبانه ولما دعاني ان اكون واحد من تلاميذه ال 12 القريبين قوي منه قبلت من غير ما اتردد سبت شغل اللي كان بيجيب لي دخل محترم ومشيت صحيح دخلي قل لاقل مبلغ ممكن اعيش بيه لكن الفرح والسلام اللي جوايا زادوا من القليل قوي للكتير قوي للي اكتر من اللي كنت ممكن اتوقعه قضينا ثلاث سنين نتحرك بطول البلاد وعرضها شفت يسوع وهو بيشفي المرضى بيرجع البصر العميان بيطهر البرص بيحرر ناس من الشياطين حتى وهو بيقوم الموت كانت كل حاجة بتقول وبتأكد إن هو ابن الله دلوقتي ليا الشرف إن أحكي لكم عن الأيام الأخيرة القليلة قوي اللي قضيتها مع الرب يسوع هنا على الأرض والمهمة اللي كلف بيها كل اللي كان بيتبعه
متى افتح يا متى انا جيت ومعايا اندراوس
أهلا أهلا أهلا أهلا بيكم اتفضلوا هو سمعنا غيره ما جالكش لا لسه اصله جالنا النهارده على البيت علشان يبلغنا رساله من يسوع يسوع طلب منه انه يبلغنا كلنا انه عاوز يقابلنا بعد ثلاثة ايام طب ما قالكش فين في بيت لحم بيت لحم طب يلا بينا لا يلا يلا مفيش وقت نضيعه ده المشوار من هنا لبيت لحم يا دوب ياخد التلات ايام فات 40 يوم من يوم ما قام يسوع من الأموات وكان بيظهر لنا من وقت للتاني علشان يثبت لنا ويطمنا إنه فعلا حي أكلنا مع بعض أكتر من مرة وقعد يعلمنا ويفتح عينينا عن اللي كتبه الأنبياء القدام عن المسيح في الكتب المقدسة كنا بنحس إن إحنا بنقرأ الكتب دي لأول مرة وكان واضح لينا إن إحنا بنعيش تحقيق اللي اتنبأ بيه الأنبياء من مئات السنين كانوا اتنبأوا إن يسوع الناصري هيتولد من عذراء وإن المخلص هيعاني وهيكون ذبيحة عن خطايا العالم لكن مش هيغلبه الموت في أيام خدمة يسوع على الأرض عمل يسوع معجزات ما تتعدش مش ممكن أي إنسان يقوم بيها عانى في قصر بيلاطس البنطي اتصلب وفي اليوم الثالث قام من الموت وخرج من القبر المقفول ودلوقتي هو دعينا تاني بس المرة دي شعرنا إن الموضوع مهم مهم لأنه دعانا بسرعة واللي خلانا نسأل يا ترى هنشوفه تاني
هانت عبيت عيني ابتدت تظهر اهي كده قبل ساعة هنكون هناك عندك حق يا سمعان احنا خلاص حفظنا الطريق هو يسوع ما قالكش ليه عاوز يشوفنا كلنا ودلوقت لا ما قاليش أي تفاصيل لكن فهمت من نبرة صوته إنه في موضوع مهم قال إن إحنا لازم نتجمع قرب أورشليم قال إن إحنا هنلاقيه عند أصحابه العذر ومريم ومرسل
اهلا بيكم حمد لله على السلامه مريم مرسى تعالوا ضيوفنا وصلوا اتفضلوا يسوع مستنيكم في الجنينه
لا هزر شكل صحتك بقت كويسة كويسه بس دي احسن من اي وقت فات مرثا أنا عارف إن بيتكم مفتوح للكل وإن بيتكم دايما مفتوح للغربة لكن في 11 ضيف جعان طبوا عليكم مرة واحدة إحنا ممكن ننزل السوق ونجيب أكل ودي تيجي برضو أنا عاملة حسابي ومجهزة كل حاجة يسوع قال لي إنكم جايين دقايق والعشاء هيكون جاهز
مريم ومرثا ولعازر أختين وأخ أصحاب قريبين قوي مننا كان بيتهم دايما مفتوح لينا نلاقي عندهم دايما حسن الضيافة والكرم والأهم من كل ده كنا بنلاقي الصداقة والمحبة والتشجيع من ثلاث شهور بس مات لعازر ورجعه يسوع للحياة تاني رجع له النفس لجسمه المتلج اللي مفهوش حياه
كويس إننا نتقابل تاني زي عيلتك يا يعقوب بيحلموا إنهم يشوفوك ويتقابلوا معاك تاني يا رب هنتقابل مرة تانية لما استقبلهم عند أبويا في السماء أنت هتسيبنا يا رب بكرة لكن النهاردة هناكل من إيد مرسى ونتمتع بقعدتنا مع بعض وممكن تسألوني عن أي سؤال لكن ما تحزنوش خليكوا فاكرين إني هسيبكوا عشان أجهز لكم مكان عشان مكان ما أكون تكونوا أنتوا كمان كل واحد يتوب عن خطاياه ويآمن بيا هيكون له مكان في مملكة الآب يسوع قبل ما تتصلب انت قلت لنا انك هتبعت لنا الروح القدس علشان يعزينا ويقودنا في الحق لكن امتى هيحصل ده بعد ما سيبكوا بكرة عاوزكوا ترجعوا أورشليم وروحوا العلية وقضوا وقت في الصلاة وقراية الكتب المقدسة وفكروا في كل الكلام اللي كلمتكوا بيه ولما يجي الوقت هيبعت لكم الآب الروح القدس اللي هيحل عليكم ويسكن فيكم وهتاخدوا قوة عشان تكملوا اللي أنا بديته افتكروا إن يوحنا عمد بالمية أما أنتوا بعد كام يوم هتتعمدوا بالروح القدس
مرثا كانت ست بيت شاطرة كنت تاكل أحلى أكل من إيديها واليوم ده ما توسطش أكلنا واتكلمنا وضحكنا زي أي مجموعة من الصحاب ما تكلمش يسوع عن فشلنا وإنكارنا وشكوكنا وضعفنا لكننا افتكرنا الأيام الجميلة اللي قضيناها مع بعض إزاي بارك يسوع في أكل طفل صغير وأشبع بيه خمس تلاف واحد ولما كسر أصحاب المشلول السقف علشان ينزلوه قدام يسوع علشان يشفيه كان البيت اتملى بالناس وما قدروش يدخلوا بيه ليسوع وافتكر أندراوس إزاي أخوه بطرس حاول يمشي على المية زي يسوع وإزاي كان هيغرق لما شال عينيه من على يسوع وفكرنا نثنائيل بعذرة الأبرص اللي فرق البرص بينه وبين عيلته وبين بنته الصغيرة الجميلة وإزاي فرحوا لما طهروا يسوع من برصه ورجعوا لبيته ولأهله افتكرنا ذكرياتنا عن الثلاث سنين اللي فاتوا كأنها مش بتخلص وكنا بنتمنى إن الليلة هي كمان ما تخلصش قعدنا لبعد نص الليل واحنا بنحكي لحد ما تعبنا ووقعنا من النوم
امسح دموعك يا بطرس لا يا معلم أنا سامحتك يا بطرس لكن الأهم إن في درس كان لازم تتعلمه يا سيد أنت قوي يا بطرس وشخصية قيادية لكن بقوتك لوحدك مش هتقدر تحب زي ما أنا علمتك مش هتقدر تتمم المأمورية اللي طلبتها منك افهم ده كويس يا صاحبي أنا بعدت عنك خطيتك زي البعد ما بين الشرق والغرب ما بقاش عليك خطية دلوقتي يا بطرس اعترافك بإيمانك وثقتك بيا خلوك كامل قدام الآب بطرس انت هتعمل أمور عجيبة لمملكتي في الوقت اللي جاي يا رب هتلاقي شجاعتك في الاستسلام هتلاقي قوتك لما تعرف ضعفك البشري لما يجي الروح القدس بقوته ويحل عليك هتنادي بتعاليمي بثقة وهتجيب نتائج عظيمة
كان كلامنا على الفطار هادي مش زي الليلة اللي قبلها وجهزت قدامنا مريم الفاكهة والشعير وعصير العنب وكل واحد جهز لنفسه طبق وطلعنا للجنينة نقعد مع بعض ونستمتع بالأكل وبقعدتنا سوا وعلى الظهر بدأ ضيوف تانيين يجوا جه يوسف الرامي اللي ادى ليسوع قبر علشان يدفن فيه ونيقيديموس صاحبه اللي دافع عن يسوع في محاكمة الكذب اللي جهزها رؤساء الكهنة ليه وغايس الضابط الروماني اللي عرفه يسوع بطريق الإيمان والخلاص لكنه جه ومعاه أخبار غريبة
يا رب في ضيف تاني جالنا تعالى يا غايوس من هنا تعالى
أهلا يا غايوس السلام ليك طيب يا غايوس من كام شهر سألتني في نفس المكان ده تقريبا إن كان في مملكتي مكان لعسكري روماني ايوه يا سيد وانت قلت لي ان لامن هيكون ليه مكان في الملكوت انت اول واحد من الامم يعني اللي مش يهود هيكون ليه مكان في ملكوتي انا لسه جاي من اورشليم وسمعت اخبار مفرحه جدا هناك قابلت الاتنين العساكر اللي كانوا بيحرسوا قبرك لما جه الملاك ودحرج الحجر واتكلمت معاهم برغم انهم من اقوى الجنود ومتدربين اشد التدريبات و... واسمهم قوي كده و... لكن ما قدروش يستحملوا على كلامهم يعني كائن سماوي منور قالوا لي لما فاقوا لقوا القبر فاضي فجريوا عشان يبلغوا رؤسائهم باللي حصل ويا ترى عاقبوهم علشان ما حرسوش القبر كويس لا بالعكس يا العازر لما عرف قيافه باللي حصل عرض عليهم مبلغ ضخم رشوه قال لهم ان لازم يكذبوا يقولوا ان راحت عليهم نومه وهم بيحرسوا القبر فجه تلاميذ يسوع وسرقوا جسده ناموا في وقت حراستهم دول كانوا لازم يتعاقبوا لو كانوا عملوا كده عندك حق ده لو في الاحوال العاديه يا العازر لكن العساكر اخدوا طبعا الفلوس لكنهم طبعا رفضوا ينشروا الكلام الكذب ده يا سيد في كمان اتنين عساكر رومان بيأمنوا انك انت ابن الله وهم عارفين باللي حسوه وشافوه عند القبر يوميها هقول لك حقيقي كتير هيأمنوا بسبب شهادتك يا غايوس وانت هتختبر فرحة مشاركة بشارة إيمانك بيا يلا احنا لازم نتحرك دلوقتي
كانت الشمس عالية في السماء وغطتنا شوية من السحاب الخفيف في طريقنا لأورشليم لجبل الزيتون كان عددنا بقى حوالي خمسين راجل طالعين على الجبل غرب أورشليم وأخيرا لما قربنا من الجبل وقف يسوع على صخرة ونادى على الكل علشان يقربوا منه
ما تسيبوش أورشليم لكن استنوا الوعد اللي وعد بيه الآب إنه يعمدكم بالروح القدس لكنكم هتاخدوا قوة لما يحل الروح القدس عليكم وهتكونوا ليا شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والأبعد الأماكن على الأرض روحوا للعالم كله وعلموهم اللي علمتهولكم وتلمذوا كل أمم الأرض وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس علموهم يطيعوا كل اللي أنا وصيتكم بيه وافتكروا إني هكون معاكم دايما كل الأيام ولنهاية الدهر
كان في صمت رهيب كنا واقفين مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل ورفع يسوع ايده علشان يباركنا وبعدها اترفع من على الارض وصعد ببطء ببطء لحد ما اختفى من عينينا وسط السحاب وما بقيناش شايفينه محدش اتحرك من مكانه اتخيل نفسك مكاننا يسوع اللي صلبوه كسر قيود الموت ودلوقتي قدام عينينا كسر قيود الأرض ورجع لبيت الآب اللي في السماء وإحنا واقفين مستغربين مستغربين من اللي بيحصل وظهر قدام عينينا مكان مكان يسوع واقف بالظبط ملكين طالع منهم نور نور أبيض غريب
يا أهل الجليل يلي بتتبعوا الرب ليه واقفين كده وباصين للسماء يسوع اللي اترفع عنكم دلوقتي هيجي تاني بنفس الطريقة اللي طلع بيها للسماء
سيبنا مكاننا على جبل الزيتون من غير ما ننطق ولا كلمة كان المشهد أروع من إنك توصفه بكلمة لكن بالرغم من كده ابتدينا نشعر بالوحدة لأننا عرفنا إن إحنا مش هنشوف يسوع تاني وسطينا رجعنا لأورشليم زي ما أمرنا كلفنا يسوع بمهمة عظيمة في آخر كلامه لينا وهي إن إحنا نوصل رسالته للخلاص مش بس بين أهل بلدنا لكن إننا نحمل بشارته للعالم كله 11 تلميذ وعسكري روماني عضوين مهمين في السنهدريم مريم ومارثا ولعازر و30 واحد تاني شافوا أهم لحظة في حياة أهم شخص عاش على وجه الأرض اتنبأ الأنبياء بمجيئه أعلن الملائكة ميلاده سمع الآلاف رسالته بالرجاء والمحبة والسلام معجزات شفا بتحصل في أي مكان بروحه ودلوقتي هو رحل لكنه وعد انه هيرجع مرة تانية علشان كل اللي هيحط ثقته فيه
جه يسوع للأرض بأهم مهمة حاول أي إنسان إنه يعملها جه علشان يكون مخلص العالم أنت سمعت من خلال السلسلة دي لحياة راجل أسمى من كل إنسان مشي على وجه الأرض لكنه كان كمان ابن الله بيأكد لينا الكتاب المقدس إننا لو قبلنا يسوع كمخلص العالم أو أكثر تحديدا لو قبلناه كمخلصنا الشخصي وإلهنا فإننا هنورث مع يسوع وميراثنا هيكون زي ميراثه الحياة الأبدية لو ما كنتش قبلت يسوع مخلص ليك ممكن دلوقتي تقبل عطيته وتصبح وريث معاه في ملكوت الله لو حبيت تقبل يسوع اعترف له انك خاطي واقبل حقيقة ان الله بيحبك وانه بعت ابنه يموت علشانك وابعد عن كل خطية وحط كل ثقتك فيه لو مش راضي عن حياتك يسوع يقدر يغير كل حياتك الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية
صلى سيدي للسماء ليعد مكانا لنا قد مضى سيدي للسماء ليعد مكانا لنا حتى حيث ما يكون نبقى معه لنكون في هناء وعز وسكون يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا في السماء موطني للأبد مع حبيبي المسيح الصمد في السماء موطني للأبد مع حبيبي المسيح الصمد سأغني للحبيب من فداني بالصليب تاركا كل سهدي والنحيب يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة لا يعرفها أحد غير مولاي الصمد وسأنشدها إلى الأبد يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا قد نلاقي آلاما هنا في مسيرنا مع ربنا قد نلاقي آلاما هنا في مسيرنا مع ربنا إن وعده أمين فهو معنا كل حين يرفع الحزن عنا والأنين يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا